بسم الله الرحمن الرحيم موقع الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم يقدم مؤمنينا إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله ها نحن نعود الى المدارج وحين قدمت اليكم الليله اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل انا دائما اتحرى وتحروا معي انني حين اتي كل ليله اتي فيها اتحرى ان احقق ماذا اريد ولماذا جئت ولماذا استمر فالحقيقه تحريت انني اريد ان نصل الى الله لان الانسان كلما عاش بان له عجزه وجهله وقصوره اخطاؤه و سلبياته فكيف نعتذر عن كل ذلك لعله ان كان لنا عذر ان عذرنا اننا نحاول نحاول ان نجتهد ان نتعلم ان نفهم هذا الدين ان نصل الى الله كما يحب هو ويرضى لا على اهوائنا هذا هو عذرنا وارجو اخوتي ان تحققوا معي هذا المعنى انكم تحاولون متابعه هذا البرنامج مدارج السالكين لوصف طريق صحيح خال من الخطأ إلى الله تعالى اجتهد أنا وأنتم نجتهد سويا أن هذا مرادنا من هذه الحلقات ولذلك آثرت إن شاء الله ألا أفرط في هذه الحلقة بعد ذلك لأننا يبدو أننا نتعطل كثيرا ونتأخر كثيرا والمنازل مئة مئة منزلة وما زلنا في المنزلة الأولى إن هذه التوسعات والتفريعات من مقصود الوصول إلى الله تعالى فكما ذكرت وكررت أنه ليس همنا أن ننهي الكتاب وإنما همنا أن يظهر الطريق ويتضح لنا الطريق واضحا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها تركتكم على بيضاء نقية كالشمس لا يزيغ عنها إلا هالك إنني حين أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء على بيضاء نقية كالشمس أقول هي بيضاء نقية صدق رسول الله ولكن لجهلنا وعجزنا وتفريطنا لا نراها كما ينبغي إخوتي توقفنا في اللقاء الماضي عند سؤال كيف نفهم الدين هذه قضية إننا بحاجة إلى أن نفهم دين الله إن هؤلاء الملايين المملينة من المسلمين الجغرافيين المسلمين اسما مهما اعجبوا بالاسلام ومهما سمعوا عنه في الخطب والدروس ومهما تمنوا ان يعيشوه او ان ينصروه او ان ينتصر كل هذا لن يجدي شيئا حتى يعيشوا الاسلام خذوها مني كلمه حتى نعيش الإسلام نعيشه يعيش الإسلام فينا ولن نستطيع أن نعيش الإسلام حتى نفهمه ليست القضية يا شباب أن نتعلم المسائل أو أن نناقش ونجادل أو أن ننتصر ونغلب الخصوم ونرد على المخالف ونشنع على المعارض ونجيب عن الشبهات القضية أن نفهم الدين ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه واتفق العلماء على أن الفقه الفهم الفقه أن الفقه الفهم قالوا فقه كفهم وزنا ومعنى فما قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري أنه إذا كان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن لم يتفقه في الدين لم يرد به خير هذه في المقابل فالخير هو الفقه وليس الفقه هنا بمعناه الاصطلاحي اللي هي المسائل العملية وإنما الفقه هنا فهم الدين فهم دين الإسلام أن نفهم دين الإسلام فهما يجعلنا نعيشه نعيش الإسلام نحياه نحياه هذا الفهم أيها الإخوة يأتي بالعلم والعلم يحتاج إلى عقل شوف كان هيشاور فين هو ده الغلط آه. العلم يحتاج إلى عقل وهذه مسألتنا في سياق شرحنا للمدارج وصلنا إلى أن أول درجة من درجات اليقظة لحظ القلب إلى النعمة لحظ القلب إلى النعمة والتعبير عن اللحظ عن القلب باللحظة اللحظ النظر لذلك قال فأما معرفة النعمة إزاي وهذه مسألة أيها الإخوة مستحدثة في زماننا وهي مسألة كيف كثيرا ما يتساءل بعض الناس كيف أخلص كيف أتوب كيف أتخلص من الهموم كيف كثرت في هذا الزمان أما على عهد السلف فلم يكونوا يحتاجون إلى كيف فهم يأتونها سليقة وفطرة كان الصحابة رضوان الله عليهم يكفي فيهم موعظة أن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فيقرأ سورة قاف بس خلاص لذلك تجد الحديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وتجد أن هذه الموعظة كلمات بسيطة في سطر أو سطرين ما الذي تغير في زماننا تغيرت القلوب تغير الفهم صارت كلمة كيف مزعجة للعلماء وملحة من طالب العلم لكن في الطريق إلى الله لابد أن نتعلم بكيف لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها لحظ القلب إلى النعمة لك أن تتساءل كيف كيف يلحظ القلب النعمة ويجيب الشيخ يقول فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء هذا الذي أدخلنا في قضية العقل معرفة النعمة تصفو إخوتي الدنيا دار كدر وصفاء الحال فيها يحتاج الى جهد جهيد ووقت مديد صفاء الحال ذلك سئل عالم متى يذوق العبد طعم الانس متى يذوق العبد طعم الأنس الأنس بالله من النعم العظيمة التي تجعل الإنسان لا يحتاج إلى شيء من هذه الدنيا قط إنك قد تتعجب حين تسمع أن فلانا من الناس كان يأكل كل يوم حمصة هذه مبالغات وأكاذيب وفرا قل كما شئت لكن الظن أن هذا وارد قد يكون ولله في خلقه شؤون ابن القيم عليه رحمة الله يقول ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتب أسرار لله في أهل طاعته وأهل معصيته أسرار وأنا أيها الإخوة صرت أؤمن بهذا أن لله أسرار في خلقه يعني تبهر العقول منها ما رأيته في الحج هذا العام أجد إنسانا من العوام قد يعده بعضنا من عصاة المسلمين ويكرم بالحج من حيث لا يحتسب ثم يموت وهو يطوف طواف الإفاضة بالإحرام بعد الرجوع من عرفة يصل إلى مكة في الصباح وهو يطوف طواف الإفاضة يموت وهو يطوف ويوضع في الحج ويغسل ويكفن في البدروم أو في السرداب كما يقولون ثم يصلى عليه في مقام إبراهيم مئات الآلاف بل قريبا من مليون إنسان يصلون عليه هذه موتة يشتهيها أخص أولياء الله كيف أكرم بها هذا لله في خلقه شؤون وأسرار لا يعلمها أحد لله في خلقه أسرار تجد عاصي من كبار العصاة يأتيك ويقول رأيت رسول الله صف لي فيصفه لك وينقل كلاما ويظل الرجل على معصيته بعد ذلك وكم ممن يشتهي أن يرى ولا يرى هل هي حجة هل هي منه هل فيه خير خفي يعلمه الله فوضت الامر الى الله لا ادري الشاهد ان الانسان وهو يسير في طريقه الى الله ينبغي ان يستسلم ولذلك ذكرت بالامس أن أول ما دعا إليه رسول الله الناس وعلمه أصحابه وربى عليه أصحابه الاستسلام الاستسلام التام والانقياد مطلقا لله سبحانه وتعالى وألا تتألى على الله هذه أيضا من الأعاجيب التي تدهش العقول قصة أن رجلان كانا متواخيين أحدهما مطيع والآخر مقصر فقالت مطيع للمفرط أقصر اتق الله فقال دعني وشأني لم تجعل علي رقيبا ولا أرسلت علي حسيبا دعني وربي قال والله لا يغفر الله لك فقال الله من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك مش تخوف دي انك لما تشوف عاصي كده تخاف تخاف ان ترى نفسك مطيعا وتراه عاصيا الشاهد ايها الاخوه اننا بحاجه لفهم الدين ان احنا نفهم دين واحنا بنتعلم الدين لحظ القلب الى النعمة ان القلب يشوف النعمة ازاي فانها تصفو كنا بنتكلم بقى في كلمة تصفو سئل متى يذوق العبد طعم الانس انت العبد يقدر يدوق طعم الانس بالله فقال اذا صفى الود وخلصت المعامله صفى الود كنت لسه بقول لولادي النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الود لا يكون الا بين اثنين الله سبحانه وتعالى الودود حين يكون ود بين عبد ورب لما اسالك انت بتحب ربنا اه طبعا بحبه لا انا مش عايز دي انا عايز حب العاطفه اللي هو الود الود القلبي انك بتحب ربنا في ود بينك وبين ربنا بس يكون هذا الود صافيا في كتابنا اصول الوصول الى الله تعالى هناك اصل من اصول الاصول اسمه ايه من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه صفاء الود انك تحبه لوحده سبحانه وتعالى والله غيور لا يقبل من احد ان يشرك معه في محبته ولو ذره تحبه لوحده سبحانه وتعالى آه، فصفاء الود أن تحبه وحده وفي منزلة الرضا ابن القيم بيقول كلام جميل قوي يقول ايه اذا رضيت منه باليسير رضي منك باليسير واذا اسرعت الى مرضاته اسرع الى ارضائك والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان هي كده اذا رضيت بالقليل من ربنا ربنا هيرضى منك بالقليل واذا كنت عايز من ربنا كتير وطلباتك كتير ورغباتك كتير ومشتهياتك من ربنا والطمع فيما عند الله طمع لذيذ ما فيش مانع بس شرطا بشرط ولكل سلعة ثمن فمن أراد أن يكون في أعلى درجات النعيم لابد أن يكون في أعلى مقامات العبودية شرطا بشرط فلذلك إذا رضيت منه باليسير رضي منك باليسير وإذا كنت مسارعا إلى مرضاته سارع سبحانه إلى إرضائك فلذلك إذا صفى منك الود صفى لك الود وإذا كدرت وده تكدر منك وده سبحانه وتعالى ذلك بيقول له متى يذوق العبد طعم الأنس والأنس له طعم آه طعمه إيه الأنس ده طعمه الشبع والامتلاء وأن تموت فيك الشهوات هو ده طعم الأنس طعم الأنس إنك تبقى شبعان عينك مليانة مش عايز حاجة في الدنيا إلا ربنا عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له كل قال لهم ايه اني ابيت عند ربي انا شبعان بربنا هذه هي لذلك الإنسان الذي يريد أن يشعر بطعم إمتى تحس بطعم الأنس إمتى تبقى فعلا عشت الأنس بالله إمتى تبقى فعلا بلغت درجة الأنس بالله لما تبقى شبعان رضي الناس أم سخطوا هذا لا يشغل لك أي بال أكلت أو جعت نمت أو سهرت مرضت أو شفيت أه أن تستوي الحالات عنده ده اللي بيقولوا عليه في تعريف الرضا استواء الحالات الشاهد متى يذوق العبد طعم الأنس إذا صفى الود وخلصت المعاملة قال ومتى يصفو الود قال إذا اجتمع الهم في حبه يبقى الود صافي لما يبقى كل همك انك تحبه بس ياه ان يبقى حبه سبحانه وتعالى كل همك يبقى كل همك وشغلك الشاغل ودأبك الدائب أن تحبه تبقى قضية حياتك ومحور حياتك وتركيز حياتك انك تحبه سبحانه وتعالى ان يكون حبه عشان كده كان ال- ال- بعض السلف يقول ايه سبحانك حبك عطل علي الهموم حبك عطل الهموم بحبك فحبك مخليني ما فيش عندي هموم تانية خالص عشان كده بقول اللي بيحب ما ينفعش يسأل انت بتفكر فيا قد ايه لأن اللي بيحب طول الوقت بيفكر في المحبوب طول الوقت مشغول بالمحبوب ما عندوش حاجة غيره عطل كل الهموم فصارت هي الحب هنا يصفو الود يصفو الود إن القلب إذا صفى ضاقت عليه الأرض فأحب قرب السماء فأما معرفة النعمة لحظ القلب إلى النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء تصفو لأن احنا بنقول أحيانا بتبقى الرؤية ضبابية مغبشة أحيانا بيبقى في ناس عندها عشا عشا في البصيرة فبيشوف الحاجات مش واضحة عشان كده قلت لكم كان من دعاء ابن الجوزي عليه رحمة الله اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها والناس اللي بتفهم هتفهم الكلام ده اللي بنقوله ان ارنا الاشياء على حقيقتها كان زمان اما يبص العربية كده يقول ياه هي دي دلوقتي لما يبص العربية كده يشوفها قبر بدأ يشوف الأشياء على حقيقتها كان لما يبص الواحدة متزوقة كده ولا واحدة عريانة آه يتجنن دلوقتي شايفها شيطانة شيطانة والعياذ بالله ب- وهكذا حين يرى الأشياء على حقيقتها هيشوف الفلوس على حقيقتها ويشوف الناس على حقيقتها ويشوف الشهوات على حقيقتها ويشوف الهموم على حقيقتها فيكره الدنيا وما فيها ثم يعود الى نفسه فيكون لها اشد مقتا بعد ان يمقت الدنيا في ذات الله قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما عشان كده بنقول ان يصفو النظر يصفو صفاء الرؤية ما تبقاش رؤية مغبشة رؤية مشوشة احيانا يحصل عشا للبصيرة فلا تكون الرؤية واضحة الرؤية خمسين في المية وقد يحصل حول في البصيرة فيرى الأشياء معكوسة حول يرى الأشياء معكوسة يشوف الشمال يمين واليمين شمال وقد يحصل عور في البصيرة يرى الأشياء من جهة واحدة وهذا كثير في السائرين إلى الله كثير بقى في دعاء أو طلبة علم أو أو إلى آخره كثير في الناس إن يحصل عنده عور في البصيرة إن يشوف الأشياء من وجهة نظر واحدة لذلك أظن قلت المرة اللي فاتت في آخر حلقة مدارج وربنا سبحانه وتعالى ما يغيبش عننا المدارج تاني قلت فيها ان الفقهاء زمان لما كانوا بيكتبوا ما كانش بيكتب في الباب كان بيكتب في الدين فلما يجي يكتب في مسألة بيبقى شايف الدين كله من فوق وبيكتب في المسألة دي من وجهة نظر الدين من فهم الدين ككل النهاردة الشباب المغرورين المخدوعين آه، بيبدأ يكتب في المسألة يضرب على الكمبيوتر الموسوعة الشاملة يقول الكلمة يجيب الكلمة اللي حوالين الكلمة مش ده الفقه لأن تعلم الفقه وفهم الدين يا جماعة في أولى وتانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة وعشرة نت- التدرج في طلب العلم وده من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب أهل علم فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم قبلوا منك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل فإنهم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم التدرج في طلب العلم عشان كده بقول ان الشباب النهارده اللي اول ما يجي يتعلم فقه يتعلم فقه الخلاف ان ال- فلان قال وفلان قال وفلان قال وكل دول غلط والصح كذا وكذا والدليل كذا الكلام ده مش علم الكلام ده ممكن ناخده للعمل به اما اللي هيتعلم عشان يبقى مجتهد عشان يفهم دين لازم يدخل اولى حضانه وتانية حضانة وأولى ابتدائي وستة ابتدائي وأولى إعدادي وأولى ثانوي وأولى جامعة وأولى دراسات عليا وماجستير ودكتوراه يبقى كده اتعلم دين قول لي يعني لازم يبقى أزهري لا ما بقولش لازم يبقى أزهري لكن بقول لازم يتعلم كده لازم يتعلم ألف باء دين وده الكلام اللي قلنا عليه في ان كتاب آه ابن الاسلام بنقول ان هو البسطه اللي قبل طلب العلم ياخد فكره عن الدين ياخد فكره عن الدين يعني ايه طهاره ويعني ايه صلاه يعني ايه توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات يعني ايه مصطلح حديث صحيح وحديث ضعيف وحديث موضوع وحديث منكر وحديث باطل يعني ايه آه، في اللغة مفعول به وم- و- وفاعل و- و- ومضاف اليه يعني ايه في ال- ياخد فكرة عن دين الاسلام عن العلم وبعد كده يدخل بعد دي بعد ابن الاسلام يدخل سنة اولى ده الحضانة يدخل سنة اولى بقى اللي يبدأ يدرس متن من متون الفقه بغير دليل زي في مذهب الحنبلي زاد المستقنع مثلا متن يحفظ المتن ده ويدرسه يتعلمه وبعد ما يتعلم هذا المتن يبدأ ينتقل إلى متن آخر مقرون بالدليل وبعد منه يدخل في متن ثالث فيه الحكم والخلاف فيه والدليل دي سنة ثالثة سنة رابعة فقه انه يدخل يعرف المذاهب التانية قالت ايه والراجح في المسألة الناس اللي بتدخل سنة رابعة على طول ما فهمش دي لانه ما خدش سنة اولى هكذا في العقيدة هكذا في السيرة هكذا في التفسير هكذا في أصول الفقه هكذا في اللغة لازم يتدرج في طلب العلم إذا كان عايز يبقى طالب علم أما اللي هيتعبد يعرف الحكم بدليله ويعبد ربنا عليه وخلصت بس ده ملوش انه يتكلم في العلم بقى ما يبقاش ده اسمه فاهم دين معرفة النعمة تصفو بثلاثة أشياء قلنا عور البصيرة انه يبقى شايف المسائل كلها من وجهة نظر واحدة مش شايف الدين ككل الصفاء صفاء الرؤية ان يرى كل شيء كل شيء بوضوح ان يبقى شايف الدنيا كلها قدام عينيه واضحه كل شيء قدام عينيه كل شيء كده واضح احنا قلنا قبل كده لفهم الدين ينبغي ان تكون عندك خريطه خريطه الاسلام الخريطه دي مرسوم عليها كل حاجه مرسوم عليها الدين كله ما هو- هنا التوحيد فين وقد ايه وبعدين منه الصلاة فين او م- مش شرط بعدين منه الصلاة انا بتكلم بس كلام كمثال وانما خريطة الاسلام عليها كل احكام الاسلام كل حكم من احكام الاسلام فين وقد ايه حجمه وموقعه هو ده الصفاء يجي منين تصفو بثلاثة اشياء واحد نور العقل نور العقل ودايما لما نيجي نتكلم في منهجنا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى اسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الحق والانصاف اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أن أكثر الناس في المسائل طرفان ووسط في كل المسائل هتلاقينا كده إن شاء الله أهل السنة أهل الوسط خير الأمور أوسطها أحب الأمور إلى الله أوسطها حديثان صحيحان بمعنى واحد الشاهد إيه ان في العقل تلاقي الناس طرفان ووسط طرف وهم المعتزلة عظموا العقل وجعلوه فوق الشرع وقالوا ان الشرع عرف بالعقل فالطعن في العقل طعن في الشرع هؤلاء المعتزلة وأتباعهم في عصرنا اسمهم المدرسة العقلية الحديثة قدموا العقل على الشرع منهجنا يقدم الشرع على العقل لماذا؟ يقولون أن العقل وظيفته أن يعرف الشرع لا أن يحكم على الشرع هي دي وظيفة العقل يقولون وده نسيت اجيب الكتاب معايا يا رب يذكرني ال- ال- الاسبوع الجاي اجيب الكتاب معايا عشان اقرا لكم حته الكمال العقلي للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كتاب السيره كتاب مدرسه السيره ها عايز اقرا لكم الحته دي مهمه جدا ها الع- الكمال العقلي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبقول فيها ايه ان العقل كالعين فالعقل هو البصيره م- العقل مش هنا على فكره العقل هنا ال- العقل كالبصيره البصيرة كالبصر فكأما, فكما أن العين لا تبصر إلا إذا أضاء لها الأشياء نور من خارجها فكذلك العقل لا يعرف إلا إذا أضاء له الشرع وهو نور من خارجه القضية في إيه؟ ان العين لو دخلت غرفة ظلام ما فيهاش اي نور العين دي تشوف ايه في الضلمة ولا حاجة اذا الدنيا نورت تبدأ العين تشوف نفس الشيء العقل لوحده ما يعرفش يعمل حاجة مطلقا الا اذا جاءه نور من خارجه ولذلك تجد العقول لا يرضى بعضها عن بعض لما ت... لما تشوف بقى اصحاب العقول اذكياء العالم اذكياء العالم الذكي لا يمكن يرضى بعقل واحد تاني لا يمكن لذلك تلاقي اذكياء العالم بيخبطوا ببعض الفلاسفه كلهم بيردوا على بعض افلاطون وسقراط و- وغيرهم كله بيرد على بعضه فلذلك تجد في النهاية عقل من يق- نقدم وعقل من نرجح يبقى ده طرف اللي معظموا العقل وعبدوه وطرف آخر أهملوا العقل وقالوا لا قيمة للعقل إطلاقا وأهل السنة أهل الوسط يقولون أن العقل يحكمه الشرع فوضعوا العقل في محله الصحيح مكانه الطبيعي المظبوط العقل جاء في القرآن بألفاظ شتى سمي في القرآن اللب واحنا لينا محاضرات قديمة كثيرة جدا طويلة قوي في أجزاء القلب الصدر والقلب والفؤاد واللب وسبحان الله العظيم معايا كلام آه، جميل الواد عمرو جابه آه، ربنا يهديه ويتوب عليه ويصلحه ويرحم والديه آه، أين العقل قبل ما اتكلم على فضل العقل وقبل ما احطك على جهاز الأشعة العقلية عشان نكتشف انت عاقل ولا ولا فعايز أسأل للأول هو العقل فين العقل هنا ولا هنا لم يأتي لفظ العقل في القرآن إلا في أفلا يعقلون أفلا تعقلون لكن العاقل والعقلاء والعقل ما حصلش الكلام كله في القرآن عن القلب ونسبة الفهم والعلم إلى القلب قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولما نقول قلوب وشاور هنا لأن النبي شاور هنا قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ها هنا وأشار إلى صدره حديث كده ثلاث مرات يبقى في القلب القلب هنا متفقين ان القلب هنا المضغة مضغة اللحم الكتلة الصنوبرية اللي موجودة هنا دي اللي اسمها القلب فيها كل حاجة وانا الكلام ده من عشرين سنة ولما قلت كده الصدر القلب الفؤاد اللب ان العقل هنا والناس اللي بيقولوا لا العقل هنا وطلع لنا شويه ناس يقول لك لا ده الحب مش بالقلب ده الحب بالكبد هو اللي بيفرز مش عارف فين ولا كل الكلام ده يلزمني قلت الناس مش فاهمه وهيجي يوم يفهموا ويثبتوا اللي احنا بنقوله ده ف ال... ال... في التسعينات طلع علم جديد اسمه علم القلب العصبي حقل جديد في العلم آخذ في الظهور التقدم العلمي بسبب الأجهزة الجديدة والعلم ده زي ما بقول في التسعينات احنا النهاردة في 2009 يعني زمانه دلوقتي بقى حاجة أعلى من اللي أنا بقوله ده بكتير بس يعني فعلا قصرنا في الاطلاع على مثل هذه العلوم ليه؟ لأن العلوم كثيرة والإنسان يقعد يقرأ في كل حاجة المسألة بقت شاقة شوية الشاهد إيه؟ أن علماء القلب العصبي علماء القلب العصبي ده, ده فرع من فروع العلم الطب قالوا أنهم اكتشفوا عقلا في القلب اكتشفوا عقلا في القلب يتكون من 400 ألف خلية عصبية من مختلف الأنواع إضافة إلى أنهم اكتشفوا في القلب شبكة معقدة من المرسلات العصبية بروتينات خلايا مساعدة تؤدي عملا مستقلا عن الدماغ أو عن العقل صدق بقى أهو ده كلام جديد نوفي هذا المخ القلبي كبير ومتسع تماما ونطاقه الرئيسية في المخ اللي هو الدماغ المفكر معقد بالقدر الذي يجعله كالمخ تماما يعني شوف المخ اللي هو هنا في زيه بالظبط هنا قطعة من القلب حتة في القلب شبكة الاستقبال في القلب هي جهاز عصبي مستقل ولها طريق ذو اتجاهين يوصل بالمخ اتجاهين اتجاه طالع واتجاه نازل يوصل بالمخ والكلام ده سبحان الله العظيم سبق علمي انا قلته من عشرين سنة يعني في اوسط الثمانينات الثمانينات او في اوائل الثمانينات قلت كده قلت ان اللب اذا كان العقل اللي هنا فيبقى هناك اتصال بين العقل والقلب اتصال ما هو الذي يمثل المخ جزء من القلب لا لا لا ده كمان في اكتشاف مدهش آخر ان دقات القلب دقات القلب دي مش نبضات ميكانيكية لمضخة يعني ما هياش عشان كده كده دم دم دم دم داخل طالع مش كده لا لا لا لا ده لغة نبضات القلب دي لغة لغة ذكية لغة لها معنى خاص في التخاطب والتفاهم مع العالم الخارجي لذلك لما تلاقي نفسك فرحت نبضات القلب تزيد حزنت تسارع النبضات وكل قول لي طب ما الواحد لما يجري نبضات قلبه تزيد مش هي دي الدراسات الحديثة في علم الأعصاب توضح أن كل خفقة للقلب تحدث هناك مع كل خفقة دقة قلب يتدفق شلال عصبي يطلق خلايا من القلب لترسل إلى المخ عبر العصب الشوكي إشارات عصبية ذات تأثير وأثر على ضبط العديد من إشارات الجهاز العصبي الأوعية الدموية العضلات الغدد الأعضاء المحيطة بالقلب الرسائل العصبية نفسها اللي بتصدر من النبضات دي من دقات القلب تؤثر على قشرة المخ على قشرة المخ المختص بعمليات التفكير والاستنتاج تؤثر إشارات القلب العصبية على مواقع الإدراك والأفعال ومواقع العاطفة لا وخد المعلومة دي كمان قول لي ده كده بقى درس طب بقى ما احناش بنتكلم في دين لا ده ده بيزيدك إيمان ان ربنا قال لك في القرآن القلب ده هو اللي بيفهم دلوقتي بنثبت لك ان القلب بيفهم بواقع بكلام علمي متصور يتصل القلب بالمخ بطريقة أخرى من خلال رسول كيميائي في نظام الهرموني للجسد هذا ما يرمز له بهرمون التوازن ANF هرمون التوازن ده متصل هرمون التوازن تأثير مهم على الجسم كله والأوعية الدموية ومناطق ضبط وتحكم متعددة في المخ هذا الهرمون من خلال الدراسات الحديثة هو الباعث الأساسي للسلوك التحريضي كالإخلاص والولاء والقبول احنا كده عايزين ننشط الهرمون ده كل نبضة شكل من أشكال الاتصال الفوري الشاهد هنا عايزين نخلص في النهاية العقل فين هنا ولا هنا العقل هنا امال اللي هنا ده ايه المخ ده ايه هنقول ان هنا جزء من هنا لهم اتصال فكأن الحتة دي هنا جزء من دي امال هو موضوع هنا ليه مش هنا نقول ان وضعه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون فانت افهم والفهم كله من هنا وقلبك هو اللي بيشغل مخك مش العكس وسيثبت العلم والطب يوما ما هذه الخلاصه ان الاصل هنا وهو ده الرئيس القلب الملك المال القلب هو الملك الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب القلب في القران سمي اللب سمي الحجر هل في ذلك قسم لذي حجر عقل سمي النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى العقول سمي الحلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى سمي حجة ذوي الحجة لم يرد في فضل العقل حديث واحد صحيح قال ابن القيم في كتاب المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف كل الأحاديث في فضل العقل باطلة كل حديث ورد في فضل العقل فهو حديث باطل حديث ضعيف لكن العقل له فضل مش معنى أنه ما وردش فيه حديث يعني العقل ملوش لازمة لا العقل له أهمية وله فضل ألم تسمع إلى قول الفجار في النار الاعتراف الرهيب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير هذا العقل هو الذي ينفع عند التدبر قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كذلك العقل مفيد عند تفكر أو فهم الأمثلة التي ضربها الله في القرآن قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال سبحانه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وكم قال سبحانه وتعالى أفلا تعقلون وقال سبحانه لعلكم تعقلون قال سبحانه وتعالى أن المجرمين غير عقلاء الآية دي بهرتني النهاردة قال سبحانه وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يبقى لما نشوف الناس اللي استهزأوا بالنبي كنا في مؤتمر في السودان في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده من سنتين ثلاثة أظن وكان في 80 عالم من من علماء ال- المسلمين من من من 40 دولة آه، فصراحة لما قعدت وسمعت الكلام آه، يعني تعبت نفسيا لأن طبعا آه، كل عالم بيتكلم فتلاقي عالم بيقول تاريخ الاستهزاء بالنبي واستهزأوا به كذا وعملوا كذا وقالوا كذا وعالم تاني يقول مش عارف آه، فالكلام بشع فسبحان الله العظيم لما طلعت اول كلمه قلتها ودع اذاهم ودع اذاهم لا تطع الكافرين والمنافقين الايه دع اذاهم يا جماعه سيبونا من اذاهم احنا قاعدين نفصل في اذاهم ليه ونروي اذاهم ليه ونكتر في ذكر وسرد اذاهم ليه دع اذاهم ذلك بانهم قوم لا يعقلون ده اللي ما بيفهموش هي دي واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا هم بيستهزئوا بالسجود في رسوماتهم وفي بيستهزئوا بالسجود ذلك بأنهم قوم لا يعقلون عالم ما بتفهمش هم لو بيفهموا الكفار منهم أهل النفسيات يقولوا أن وضع السجود ده أحسن وضع مريح للإنسان للبشر في بيتكلموا عن ال- ال- المغناطيسية والكهروميكانيكية والكلام اللي هم بيقولوه ده ان وضع السجود يبقى اللي بيقول غير كده او بيستهزئ بالوضع ده جاهل الناس اللي, اللي بيقلدوا بغير فهم بغير دليل نفى الله عنهم العقل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون اللي ده بيسمعوا مش ده السماع بقى والكلام ده اللي هنقف عليه عشان اسألك هل أنت عاقل؟ أدخلك على جهاز كشف العقل عشان نشوف أنت عاقل ولا نص عاقل ولا في الطراوة الكلام ده في الحلقة الجاية إن شاء الله على أساس إن العاقل بيسمع بس السمع القلب قال سبحانه أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فالسمع سمع القلب البصر بصر القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان الملك ده كلام ربنا كلام ربنا الواضح زي ما بقول كده قطعي الثبوت وقطعي الدلالة عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية عمل ثمان مجلدات في درء تعارض العقل والنقل ان مفيش تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصريح النقل الصريح والعقل الصحيح تمشي الاثنين مع بعضهم مفيش تعارض بينهم بل العقل يوافق الحق ويوافق الوحي اخوتي انا احبكم في الله هناك سياق كاشف أختم به للذين لا يعقلون على الحقيقة في سورة الأنفال قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ما تنساش الآية دي أبدا في حياتك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون لو قعدنا نتكلم في الآيات دي يبقى عايزين لنا سنتين ثلاثة أربعة خمسة 12 17 سنة عشان نفهم إزاي لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون عايزين نفهم قول ربنا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم عايزين نفهم قول ربنا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ألتقي معكم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر لنكتشف عقلك وفهمك للدين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين